بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب ال-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. م- من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله جاء رمضان ومضى رمضان وها نحن بدات تتباعد الايام ويزيد النسيان وتطبق الغفله وهذا يجر ويرد الى البعد عن الله جل جلاله اخوتي بعد هذا التباعد عن رمضان وبعض الناس قد انهى الست من شوال فتباعد امر الصيام وجاءت الايام البيض اواسط الشهر ليتخللها جمعه جمعه فيتكاسل بعض الناس عن صيامها وبدات الخسارات تلحق باصحاب رمضان اللهم اجعلنا من الرابحين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من العاملين اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين اللهم اجعلنا من السابقين المقربين اللهم اجعلنا من احبابك اللهم اجعلنا من احبابك اللهم اجعلنا من احبابك اللهم اجعلنا من اصفيائك اللهم اجعلنا ممن اجتبيتهم فهديتهم وقربتهم ومنحتهم ولطفت بهم وعافيتهم واكرمتهم اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا إخوتي وأنا أحبكم في الله حين نرى هؤلاء الذين بدأوا يخسرون رمضان نتساءل لماذا يخسر الناس رمضان بعد رمضان والإجابة في نقاط أولا يخسر الناس رمضان بعد رمضان لغلبة حب الدنيا قال بعض العلماء من ادعى محبة الله ثم تعلق قلبه بالدنيا فهو كذاب في رمضان كان هناك تحجيم ما للدنيا فالضعف الجسماني الضعف البشري اثناء الصيام كان فيه تقليص لحجم الدنيا وهم الدنيا 14 ساعة صايم فدماغه شوية هادية في مسألة الدنيا ثم بمجرد أن يفطر يدخل في التراويح فالنوم فالسحور فيدخل في الصيام مرة أخرى فكان هناك تحجيم ما بقدر ما لهم الدنيا بعد رمضان بدأ الانهماك في الدنيا وهذا الانهماك في الدنيا أيها الإخوة سبب خطير جدا لسوء الخاتمة والعياذ بالله فعلا حقيقة سبب في غاية الخطورة لسوء الخاتمة اللي هو الانهماك على الدنيا إقبال القلب على الدنيا تعلق القلب بالدنيا طب العلاج عشان ما نخسرش رمضان ونثبت بعد رمضان نمرة واحد عدم التطلع إلى الشهوات والملذات قال ربنا الرحمن سبحانه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أظنني ذكرت مرات أنه صارت هواية عند بعض الناس التجول على المحلات ليتفرج فقط يتفرج على السيارات يتفرج على الملابس يتفرج على الأدوات الكهربية للفرجة هذه الفرجة التي يتفرج يحصل منها تشويش للفكر والقلب وزمان وما زلت بقول أن إعلانات التلفزيون إعلانات عن السلع من الخطورة بمكان على سلامة وصحة البيت المسلم قاعد أنا وأنتوا بقالنا نص ساعة بنتفرج على الحلل فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية آه هذه قضية خطيرة قضية خطيرة قول لي تم- ما تمنعها ما, ما ينفعش مش بإيدي الشاهد مش موضوعنا ال- الشاهد إيه إن هذا ال- ه- هذا الكم من الفرجة على الشهوات وعلى زينة الدنيا زي ما قلت كده إن واحدة قاعدة في البيت بتتفرج بتتفرج على الإعلانات مش أكتر الإعلانات شافت إعلانات غرف النوم وال... وتبص لأوضتها كده شافت اعلانات عن السجاد شافت اعلانات عن العربيات شافت اعلانات وهكذا فيثمر هذا عدم الرضا يضيع الرضا بالله يضيع الرضا الرضا برزق الله وبقسم الله فلذلك لا تمدن عينيك طيب نعمل ايه اثناء الاعلانات دي لو انسان ملوش آه، غايه في انه يشتري آه، او عنده فكره خلاص انتهينا ينشغل اثناء هذا الوضع بتجهيز بقى ورق وقلم بتجهيز المصاحف بتجهيز آه، آه، تهيئه الاطفال انهم يناموا كوبايه الشاي اللي هيشربها آه، جنبه آه، يعني ينشغل بحيث الا يتعلق قلبه بشيء ولا يشوش فكره بشيء هم الدنيا الطاغي علاجه واحد ألا يتطلع القلب ولا العين إلى غير ما قسم الله لك اثنين غنى القلب حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري ما الغنى قال الله ورسوله أعلم قال يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب غنى القلب يكون الإنسان غنيا وإن لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء ولو لم يملك من حطام الدنيا شيء فهو غني غني القلب قلت لكم عنه قبل كده اسمه الغنى العالي اللي هو الغنى بالله لما انا ابقى عبد الملك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما الكل في الكل ملكه والكل في قبضته يبقى انا حاسس الغنى بغنى مولاي أنا غني بغناه سبحانه وتعالى ذلك سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا وكان لا يطلب شيئا كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا اللهم أحيني مسكينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بمعنى ان واحد يجي لي يقول له اديني فلوس فاعطى رجلا غنما بين جبلين غنم ملهاش عدد روح خد الغنم دي يعطي غنما بين جبلين لشخص هو ده الغنى العالي ان يبقى غني القلب وممكن ما يكونش في جيبه جنيه واحد بس غني غني علامة الغنى العالي يا شباب علامة الغنى العالي يا أحبابي علامة الغنى العالي أن الإنسان لا يرى شيئا يشتهيه نفسك في إيه؟ إن ربنا يرضى عني وإيه كمان؟ بس ما نفسكش في حاجة تاني أبدا أدخل الجنة طب ال- ما في نفسكش في عربية زي دي أو شقة زي دي أو عمارة زي دي أو فيلا زي دي او لبس زي ده او زوجة زي دي او عيال زي دول لا ما- غني هو شبعان شبعان ما نفسوش في حاجة والحاجات دي كلها مش عنده وقد تكون من حاجته محتاجها بس هو مش حاسس انه محتاج حاجة هي هي دي هو ده غنى القلب ألا يشعر القلب أنه فقير إلى شيء إلا رحمة الرب اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك فهو غني فقير غني بالله فقير إلى رحمة الله نمرة ثلاثة الاقتصاد في المعيشة النهاردة برضو أحد أسباب ظاهرة الفقر وظاهرة سؤال الناس وظاهرة السلف والديون التي أغرقت الناس وظاهرة التقسيط كل أحد أسباب كل هذا إن إن إن بعض الناس عايش أكبر من قدره اللي فقير وفي جيبه تليفون واتنين محمول بقى التليفون المحمول النهارده بيت مفتوح تاني مصاريفه يقول لي انا بعمل رنات انا يعني اقصد ما بيتكلم ما بيعملش مكالمات بيرن بس والناس ت- تتصل عليه او غيره ده كلام فارغ الحقيقه غير كده ال 50 جنيه اللي بتشحن بيها كل شهر بلاش نقول 100 و200 و300 والاف بتوع الفواتير اللي, اللي, اللي معروفه آه، هذه اولى بها اشياء اخرى لابد من وقفه الاطفال اللي شايلين تليفونات النهارده ليه عشان ايه وايه قدر حاجتهم لهذا التليفون وغيرهم احنا بنقول الاقتصاد في المعيشه بمعنى ان في اشياء قالوا قديما من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه ايضا آه، ش- شرة الشراء شهوة الشراء عمر بن الخطاب كان مع أهله يوما في السوق فقالت أريد هذه وهذه وهذه بشرية المرأة فقال أو كلما اشتهيتم اشتريتم هو كل اللي نفسك فيه تشتريه لابد من وقف شرة الشراء شهوة الشراء مش كل حاجة تشتريها ولذلك هيجي معانا باذن الله تعالى في كيف واخواتها في تربيه الاولاد التربيه بالمنع التربيه بلا مش كل اللي تشتهيه تعمله لابد ان يكون هناك تحجيم للنفس ايضا من علاج هم الدنيا الطاغي اللي بيفسد الدين لان هم الدنيا يفسد الدين ولا بد الرضا والقناعه الرضا والقناعة الإنسان يبقى راضي وقنوع قانع و يعني م- مش متطلع قال الملك جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إخوتي من آه، أسباب ضياع رمضان بعد رمضان الفردية بعد الجماعية كان من أسباب حلاوة رمضان والنجاح في رمضان والسعادة في رمضان جماعية الطاعة كل الناس صايمة كل الناس بتصلي التراويح كل الناس في إيديها مصاحف كل الناس بتقوم تتسحر وتروح تصلي الصبح الجماعية دي كانت مشجعة الناس كلها انها تشتغل وانها تؤدي فلما خلص رمضان وفرغت المساجد تفرغت المساجد تعال النهارده شوف صلاه الصبح شكلها ايه وانا اتكلمت عنها في كيف محتاجين فعلا ان احنا نراجعها مره تانية تعال النهارده شوف آه ال ال حتى قيام الليل التراويح انا عايز اسالك النهارده انت اخر مره بعد رمضان قمت 11 ركعه كانت امتى هذه الجماعية المفقودة جماعية الطاعة التي نفتقدها هذه الأيام تحتاج إلى إعادة جماعية الطاعة قال ربنا جل جلاله إن سعيكم لشتى شتى شزر مزر شتى ده رايح كده وده رايح كده وده بيعمل كده وبيعمل كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس يغدو الغدو الخروج الصبح شوف الصبح كده كل الناس خارجة من بيوتها رايحين الشغل كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها كل الناس بيبيعوا نفسهم في اللي بيبيع نفسه لله وفي اللي بيبيع نفسه للشيطان وفي اللي بيبيع نفسه للدنيا في اللي بيبيع نفسه للناس في اللي بيبيع نفسه للشهوات في اللي بيبيع نفسه ل... ل... وهكذا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها اللي يبيع نفسه ربنا بيعتقها او موبقها مكتفها موبقها مكتفها ضيعها خسرها كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها عايزين نجمع الشتات ده ان سعيكم لشتى نجمع الشتات ده يرجع تاني شيء من نسيم رمضان ان احنا نصوم ونعمل افطار جماعي في المسجد مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع الاثنين والخميس او الخميس بس ان احنا نزور بعض نتزاور ونصلي ركعتين طوال في البيت مع بعض جماعة يذكرنا بتراويح رمضان يبدو ان الافضل من كل ده والادوم والاثبت والاعون ان البيت نفسه يبقى مجموعة متعاونة على طاعة الله حلقة قرآن في البيت الزوج والزوجة والأولاد آه الأبناء والبنات نقعد وكل واحد في ايده مصحف وكل واحد يقرا ربع وقدامنا تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير ونقرا تعليق على الايه نفهم بس بعض كلمات في الايه وبعدين نقوم نصلي ركعتين جماعه نتفق على صيام ونقوم في السحر عشان السحر وبعد ما نتسحر نصلي ركعتين قبل أذان الفجر في جماع جماعية الطاعة مطلوب ان يبقى في جماعية للطاعة مطلوب لك شيخ دليل وصاحب تتعاونوا على الخير من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان التعامل مع البشر نحن متفقون أيها الإخوة أنه ليس أضر على الناس من الناس يعني مفيش أضر عليك من اللي حواليك لذلك دائما يوصي العلماء بالعزلة بل وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن النجاه ما النجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك تحجيم المعارف والعلاقات والصداقات والارتباطات هذا الانفتاح الشديد على الناس مشكلة للقلب قال ابن القيم أنفاس بني آدم دخان يسود القلب كل ما تقرب من الناس ونفس ده ونفس ده ونفس ده ونفس ده كل الأنفاس دي كلها بتتراكم على قلبك تسود قلبك فيسود القلب فلذلك لابد من التباعد عن الناس شوية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة وإن أن الضابط في أمر العزلة عند أهل السنة أن أن نخالط الناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات آه السمع بيوصل للقلب والعين بتوصل للقلب فلذلك كل اللي بتشوفه بيتنقش في قلبك وكل اللي بتسمعه بيتنقش في قلبك فيتغير قلبك كان في رمضان يعني شيء برضه من تحجيم آه، العلاقات الى حد ما بسبب الانشغال رمضان مشغله فاللي حصل ان بعد رمضان الانفتاح الشديد على الناس وبدا كتر الكلام وكتر فافسدت القلب طب نعمل ايه الحل ان تخالط الناس ولا تخالطهم يعني أن تكون مع الناس بجسدك وقلبك مع الله وعقلك وذهنك مع الله في الذكر في التلاوة في في طب أذى الناس نعمل فيه إيه الناس اللي بتتكلم وبتأذيك بالكلام وتأذيك بالش... بال... بال... تؤذيك بالشائعات تؤذيك بأكل مالك تؤذيك ب... وهكذا أذى الناس علمائنا دايما يقولوا كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس يعني ايه يعني لما تتعامل مع الله خليك مع ربنا مش شايف بشر كأنك في صحراء دوية ليس فيها بشر انت مش شايف حد تبقى اقول له كده لابني هو يا ابني وانت بتصلي امام كأنك بتصلي في الصحراء مش بتصلي بحد اللي سمعك بس الله واللي شايفك بس الله فانت بتقرا قرآن لله بتتغنى لله يعني بتسمع ربنا كلامه مشغول بي مش مشغول باللي وراك عاجبهم ولا مش عاجبهم راضيين ولا مش راضيين آه لا ده انت مشغول بربنا حين يستولي عليك هذا الشعور بتنسى الخلق وتتعالى عن رؤية الخلق وطلب رضاهم اللهم ارزقنا الإخلاص كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس لما اجي اتعامل مع البشر اللي انا مش عاجبه وهو مش راضي عني وبيشتمني وبيغتابني وبيأذيني و و و كل ده ولا افكر فيه اطلاقا دخل رجل على وكيع في مجلس درسه ووكيع عليه رحمة الله كان إمام المسلمين كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع وكيع عليه رحمة الله دخل وهو قاعد في مجلس الدرس قدامه الطلبة بتوعه دخل رجل فشتمه وسبه فبكى وكيع وأخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال زد وكيع بذنوبه زد وكيع بذنوبه قال له انا اللي استاهل بذنوبي زودني ايش ما انا اللي جبته لنفسي هي دي ان اكون مع الخلق بلا نفس العلماء بيقولوا ايه قلب الفتوة وانسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا اللي شايف نفسه هيزعل من الناس انت ليه ما اتصلتش بيا انت ليه ما زرتنيش وانا مريض شايف ان له حقوق بيطالب بيها انت ليه كلمتني كده انت ليه ما ردتش عليا انت ليه ما جبتليش لما طلبت منك ما عملتليش شايف ان له حقوق لانه شايف نفسه اللي مش شايف له نفس اللي مع الخلق بلا نفس مش شايف النفس دي من اصله لو الناس ما زاروهوش ما هو معتقد اصلا انه ما يستاهلش يتزار لو الناس شتموه هو عارف ان هو يستاهل انه يتشتم واكتر من كده بس ربنا ساتر ولطف فلذلك ما بيزعلش وما بيحزنش ما بيقلقش وما بيغضبش لنفسه هو ده اللي مطلوب مننا النهارده في التعامل مع البشر لان صراحه التعامل مع البشر النهارده بقى من اصعب صعوبات الحياه كنت لسه بشكو الاخ ان انا اول مره من بعد رمضان انزل للقاهره لمصلحه فالناس فعلا مش عايزه ترحم بعضها الكل عايز يدوس على نفس الكل ايه اللي جرى للناس تراحموا ايها الناس ارحموا انفسكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والله كنت بوصي الاخ اللي كنت راكب معاه عربيته قول يا ابني لما تشوف حد بعجله ولا بموتوسيكل ولا ماشي على رجليه بالراحه على الناس بالراحه على الناس ارحم الناس هو ده المطلوب ان احنا نرحم الناس بكلم التجار ارحموا الناس بكلم الاطباء ودول لهم وقفه قريبا ان شاء الله ها مش عارف هقول هنق... هنقتنص ولا نسرق ولا نستولي على حلقه من الدكتور عاطف ربنا يهديه ويتوب عليه ويوافق هنخطف منه حلقه من حلقات الخميس عشان اعملها عن التداوي عايز اتكلم عن التداوي لكثره الامراض في هذه الايام حكم التداوي في الاسلام الناس اللي بتنفق مئات الالاف من الجنيهات في التداوي للا شيء ما منوش اي فايده عايز اتكلم فعلا عن حكم التداوي في الاسلام من وجهه النظر الشرعيه وجهه النظر الطبيه وانواع العلاجات عايزين فعلا نتوجه لربنا سبحانه وتعالى اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اني اسالك لكل مسلم ومسلمه ان ترزقهم العافيه وامسحهم اللهم بيدك الشافيه يا حي يا قيوم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا الشاهد ان انا بقول إن باذن الله تعالى في حلقه التداوي عايز اوجه رساله قصيره جدا الى الاطباء ارحموا الناس ارحموا الناس وبلاش يعني إيه إيه نغتني ب ب بامراض الناس بص لها كده ان الفلوس اللي داخله لك دي فلوس اورام وفلوس آه اللهم عافي المسلمين يا رب آه مطلوب رحمه بالخلق رحمة بالخلق أه وانت بتختلط بالناس وتتحمل اذى الناس انشغل بالله حين يؤذيك الناس انشغل بمطالعة اسماء الله وصفاته انا مش عايز اطول في النقطة دي عشان عايزين ندخل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموضوع ملح في التعامل مع الخلق عايز بس أسوق شاهد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أتاه إخوته وكلنا عارفين إخوة سيدنا يوسف عملوا إيه وشوف بقى لما سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكة وأبوه وأمه و11 أخ ساجدين في الأرض وهو بدأ يسترجع بذهنه إلى 20 سنة اللي فاتوا أو ال 25 سنة يتذكر سيدنا يوسف وهو قاعد كده واخواته ساجدين في الارض لما رموه في البير يتذكر لحظات البئر وهو بين الحياه والموت في بير يا ترى هيموت ولا هيعيش يتذكر لما اخذته السياره ومشي الى المجهول هيعملوا فيه ايه هيبيعوه ولا هيذبحوه ولا هيعتقوه لما اتباع من ايد لايد لايد سيدنا يوسف وهو شايف اخواته ساجدين في الارض وابوه وامه اكيد خطر على باله السنين اللي فاتت والأذى اللي ناله وهو عايش إن هم دول السبب اللي عملوا فيه كل ده سيدنا يوسف يرفعهم ويقعد أبوه وأمه على كرسي المملكة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا شفت بقى نسي كل حاجة مش شايف أي حاجة اسمع معايا وتأمل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم سبحان الملك اذا كان يضرب المثال بجمال سيدنا يوسف الخلق جمال الخلق فإنه فعلا وبحق ينضاف إليه جمال الخلق سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول له يقول لأبوه أمه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن إخواته اللي ساجدين له في الأرض دول ما يعرفوش انه كان في السجن انت بتجيب سيرة السجن دلوقتي ليه هم ما شافوهش هو سجين ولا يعرفوا قصة السجن وانما ليكسر نفسه هم شايفينه لابس بدلة المملكة ولابس تاج المملكة وقاعد على كرسي المملكة شايفينه ملك عزيز مصر شايفينه كده ف يقول لهم ربنا اكرمني وطلعني من السجن اه انا عايز اسالك يا اخويا يا اخويا يا حبيبي في الله وعايز اسالك يا اختي يا بنتي لو انتي او اقول لك خلينا معاك لو انت في الموقف ده اخواتك عملوا فيك كده وجولك وسجدوا تفتكر هتقول لهم ايه مش يتصور انك انت تقول لهم قوموا شفتوا ربنا جاب دماغكم الارض اهو بهدلتوني ورمتوني وضيعتوني تخلصتوا مني كنتوا مفكرين ان انتوا لما تتخلصوا مني هتبقوا بشوات ربنا ذلكم قوموا صح ولا لا او على الاقل خلاص خلاص خلاص خلاص مش وقته الالاطه المعهوده بتاعت حضرتك الاحقاد اللي بتستمر وتاكل القلوب واخواتك ومش عارف ليه الاخوات اليومين دول بيقطعوا ببعض سيدنا يوسف تذكر نعمة ربنا عليه قبل ما يتذكر نعمة ربنا عليهم وقد أحسن بي شهد مشهد الإحسان إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو شوف قال لهم ربنا طلعني من السجن وربنا جابكم من الصحراء ما قال لهمش كنتوش لاقيين تاكلوا هناك في الصحراء وانا لميتكم وجبتكم هنا ودخلتكم تعيشوا في القصور وانما شافها ربنا مش لنفسه اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو قمه المروءه خلق المروءه دي هتيجي معانا باذن الله تعالى في الحلقه الجايه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن اخلاق العرب قبل الاسلام المروءه المروءه دي اللي النهارده ما نعرفهاش ما سمعناش عنها ما شمناش ريحتها في حياتنا المروءه قمه المروءه لما سيدنا يوسف يقول لاخواته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قدم نفسه الأول قبليهم إن الشيطان نزغ بيني أنا وبينهم مش قال بعد الشيطان ما ضحك عليكم وخليك وخلاكم كنتوا عايزين تقتلوني بعد الشيطان ما ركبكم بعد ما كنتوا شياطين في أفكاركم الشيطانية يأ ما حصلش سماها نزغ وسماها بينه هو وبينهم مش بينهم وبينه بد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شهد مشهد الإحسان في الأول وشهد مشهد اللطف في الآخر إن ربي لطيف لما يشاء أنا بقول دلوقتي الكل مبتلى سواء كان مريضا أو محروما من مطلب يشتهيه ها بطبطب عليك وأقول لك إن ربي لطيف لما يشاء ربنا حين يشاء يشاء بلطف مشيئة ربنا باللطف سبحانه وتعالى فإذا كان إذا كان إذا كنت ابتليت بمرض كذا فده من لطف ربنا إنها جات لحد كده وإذا كنت ابتليت بسلب كذا ده من لطف ربنا بيك انها جت لحد كده واذا كنت ابتليت بالحرمان من كذا فده من لطف ربنا احمد ربنا ان ربي لطيف لما يشاء لو عشنا المعنى ده في تعاملنا مع الناس ان نرى الاحسان احسان الله ونرى اللطف لطف الله ان ربنا لطف بينا واحسن الينا لن يكون بيننا وبين الناس خلاف اطلاقا ابدا واحد دخل على الشعبي في مجلس الدرس الامام الشعبي عالم من العلماء الكبار قاعد في المجلس بيدي درس والطلبة قدامه مالين المسجد واحد قام وقف كده وقال له يا مرائي قال سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي برضو عايز أقول لك حط نفسك في الموقف ده لو أنت في مجلس درسك وواحد قام قال لك يا مرائي مش هقول لك هتقول له إيه لكن تأثيرها في قلبك إيه سبحان الله العظيم كان برضو بعض السلف أحد العلماء الكبار في مجلس الدرس وقام رجل فسبه ولعنه وأساء إليه والشيخ يقول غفر الله لي ولك عفى الله عني وعنك ثم قام إلى جبته فخلعها وقال أعطوها له فأخذها الرجل ورماها ولم يقبلها فقام فهم الناس به فقال اجلسوا احرج عليكم ان ينطق احد حدش يكلمه حتى انصرف الرجل فقال له تلاميذه لم لم تتركنا لنعاقبه او لنكفه عنك قال رجل صال علي في مجلسي لو استعملت هيبتي وما املك في صده هذا لؤم مني قال هو ما معش حاجه مسكين لو انا استعنت بيكم واذيته يبقى ده لؤم مش اخلاق انا عايز دلوقتي حالا في دماغي فعلا عايز اضرب 3000 مثال للاخلاق دي في التعامل مع البشر عشان بس محتاجين نهدى شويه تتحسن اخلاقنا شويه في التعامل مع بعضنا البعض الدنيا نفسها مشكله و... والاوضاع في الوقت الحالي من الزحمه و ال- ال- البطاله والغلاء الاسعار والفقر والامراض الضغوط كتيره جدا على كل شخص اوعى تفكر ان انت بس اللي مضغوط لا ده كل اللي حواليك كده فلذلك محتاجين نرحم بعض محتاجين نحسن الظن ببعض محتاجين يبقى المبدا الاسلامي العظيم قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو يعني الفضل من اخلاق الناس كان لي كتاب الاخوه ايها الاخوه ذاكر فيه عشره لتعميق اواصر الاخوه منها من هذه العشره في تعميق اواصر الاخوه بين المسلمين الإغضاء وعدم الاستقصاء الإغضاء وعدم الاستقصاء بقول يعني اللي بيشترط ان يبقى تلاقي الناس كلهم ان بيشترط ان اللي صاحبه او ان اخوه في الله يبقى كريم ويبقى ما بيغلطش ويبقى لسانه حلو ويبقى مجامل ويبقى لماح ما تفوتوش حاجة مش هتلاقي احنا مش ملايكة كلنا بشر كلنا فينا اخطاء وبعدين آه عارفين في اصول في اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل اللي عايز يعيش في الدنيا ديك لا حد يشتمه ولا حد يضربه ولا حد ياكل فلوسه ولا حد يهينه ولا حد يأذيه ولا حد يكرهه ولا حد يحقد عليه ولا حد يحسده ولا حد يغتابه ولا حد يشي به ولا حد يبقى انت بت... الكلام ده في الجنة يا ابني الدنيا دي هي كده لازم الناس كلها تبقى كده فلذلك المطلوب بس ان احنا نتراحم نتراحم يرحم بعضنا بعضا ويحتمل بعضنا بعضا ويحسن بعضنا إلى بعض ونرد السيئة بالحسنة وكلما كنت في تعاملك مع الناس أفضل كنت عند الله أفضل قال رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهما لجاره خيرهما لجاره فلو انفض الموضوع ده من ذهننا ان احنا ارتحنا من التفكير في تعاملات البشر وبقت بقى حكيوه وسليوه ان احنا طول ما احنا قاعدين شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا ده جراله كذا كذا ده سوى كذا كذا واحد مثلا تلاقيه بيحكي انه اتنصب عليه آه فتلاقي والتاني يحكي برضه نصبه وانا فلان نصب عليه والتالت يحكي نصبه والرابع يحكي زي ما قالوا الكل يشكو فمن المشكو الكل بيشتكي طب, طب, طب الكل بيشتكي من كله مين بقى اللي, اللي بيشكى منه بنقول ان التعامل مع البشر انشغل بالله لكي لا تضيع اثر رمضان لا تنشغل بالبشر آه بقيت الاخيره في عدم في الحفاظ على رمضان وعدم تضييعه ان من اسباب حلاوه رمضان تتابع الطاعات تتابع الطاعات الطاعات كانت في رمضان صايم طول النهار يفطر اذان المغرب ويصلي المغرب يصلي ركعتين السنه تدخل العشاء يروح يصلي العشاء التراويح آه ال ال خلص التراويح التهجد خلص التهجد الفجر خلص الفجر بقى صايم وهكذا تتابع الطاعات ورا بعضها كان شيء جميل وحلو ومخلي رمضان مسهزه بعد رمضان بدأت تنقطع أوصال الطاعات يصلي الظهر ويضيع العصر ويصلي العشاء ويضيع المغرب ويصلي الم... العشاء ويضيع الفجر وطول النهار في غفلة وهجر المصحف محتاجين للحفاظ على رمضان تتابع الطاعات أحب العمل إلى الله أدومه أدومه وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت عائشة إذا عملت العمل لزمته فالشاهد إن احنا بحاجة إلى تتابع الطاعات طاعة ورا طاعة ورا طاعة كده خلصنا موضوع رمضان وتعالوا بقى ندخل في موضوع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سيرة سيدنا رسول الله تسمحوا لنا بفاصل دقيقة واحدة مفيش حاجة ونبدأ السيرة بإذن الله تعالى أحبكم في الله للحظة ما فيهاش إعلانات أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أما بعد فهذه أول حلقة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليست القضية في سرد سيرته الوقوف على الوقائع والتواريخ وإنما المقصود أن نتصور الحقيقة الإسلامية في مجموعها يعني نريد أن نرى الإسلام إنني أريد أن أقول ونحن في بداية دراسة السيرة أنه ليس المقصود أن نسترسل في الأحداث السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة لا لا لا لا وإنما المقصود أن نفهم الإسلام أن نعيش الإسلام كما ذكرت أنني أريد أن يعيش معنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الحادي والعشرين أ- أ- أن نرى السيرة هكذا حياة في حياتنا بقول أنا مش هدفي من سرد أحداث السيرة إن إحنا نعرف آه، معلومات تاريخية لا وإنما أنا بتكلم عن حبيبي سيدي حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم مش قصدي أعمله أسطورة بالمبالغة والتهويل لا لا لا لا ده زي ما بيتكلم مثلا آه، آه، تلميذ عن أستاذه آه، جندي عن القائد بتاعه آه، طفل مفعم بالحب والشوق لأبيه هو ده الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النموذج للإسلام سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يعني تجسيد القرآن في شخص لحم ودم هو سيدنا النبي هو ده اللي احنا عايزين نعرفه لذلك إذا أردنا النهاردة إن احنا نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتكلم عن ال... يبقى بنتكلم عن الاسلام الاسلام ازاي الاسلام لما يتكلم ازاي الاسلام لما ينام انا باذن الله تعالى لما هاخدكم في الرحله دي مع سيدنا النبي هتلاقينا آه، آه، يعني بندخل معاه الغار وهو مهاجر ونطلع معاه فوق الصفا والمروه وهو بيعرض ال- الدعوه في اول مره وهننتقل معاه في الدخول على القبائل قبيلة قبيلة وبيعرض نفسه بيعرض الإسلام هنقلق وهو قلقان صلى الله عليه وسلم وهنبكي وهو بيبكي وهو شايل بنت بنته وهي روحها بتطلع وهي في حجره وهنفرح لما يفرح وهو بيجري ويضحك ويسابق السيدة عائشة ونتألم لما يتألم في حادثة الإفك وهنتعور ونحس بالدم نازل من خدودنا لما دخلت حلقات المغفر في وجنته واسناننا هتوجعنا لما تنكسر سنته وهنحس بفتحة في دماغنا لما شجت جبهته وهنحس بالألم في جنابنا لما وقع من على ال- ال- الدابة صلى الله عليه وسلم وهي وهو ماشي وجحشت آه، شقاه فكان بيصلي وهو قاعد هن هنحس ان احنا ماشيين على الفضل وعلي بن ابي طالب ورجلنا بتجر في الارض وهو مريض ورايح المسجد هنعيش هنعيش النبي محتاجين كده الامه النهارده بتحب النبي حب اونطه حب كلام غنى غنى وبس آه، ف- إحنا محتاجين نحبه حب حقيقي حب يختلط باللحم والدم دايما اتذكر قولة خالد بن معدان كان لا يأوي الى فراشه كل ليلة كل ليلة عبده بنت خالد بن معدان تقول كان ابي لا يأوي إلى فراشه كل ليلة كل ليلة لما يجي يحط دماغه على المخدة كده وينام إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرهم بأسمائهم ويسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي ما يجي ينام كده يحط دماغه على المخدة ويقول آه يا حبيبي يا رسول الله نفسي أشوفك نفسي أقعد معاك نفسي أتكلم معاك آه وفينك أنت يا أبا بكر نفسي أسألك وأطمن عليك ويا ترى أنت فين دلوقتي يا عمر يا أبا حفص والقوة والشياطين اللي كانت بتفر منك استولت علينا بعد أنت ما مت ويقعد يذكر أسماء الصحابة واحد واحد ويذكر من شوقه وحنينه المعاني دي اللي ضاعت النهارده في هم الدنيا والانشغال بالنفس والشهوات النهارده لما بدعي لبناتي وزوجاتي كنت بقول اسال الله عز وجل ان يجمعكن مع امهات المؤمنين وبنات النبي في الجنه حسيت وانا بقول للبنات طب انتوا بتف... بتفتكروا بنات النبي يعني قاعدين تفتكروهم كده تقولوا اه في نفسك بتقولي نفسي اشوف السيده فاطمه كانت شبيهه النبي شبه النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم جاءت تمشي لا تخطئ مشيتها مشيه ابيها ماشيه كده نفس طريقه مشي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها هل كل واحدة من المسلمات انتوا يا أخواتي الفضليات كل يوم كده بتفتكروا السيدة فاطمة مرة وبتقولي أنا نفسي أقعد مع السيدة فاطمة أقعد جنبها كده ولا احكي لي احكي لي أنت شفتي أمنا خديجة ها ها اه، احكي لي كانت بتقول لك إيه إيه- إيه انت لما كنت بتقعدي جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيوشوشك في ودنك كنت حاسه بايه كل واحده منكم نفسها تشوف السيده زينب ها آه زينب بنت جحش ام المؤمنين حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم مين منكم بتقعد كده تفكر وتفتكر السيده عائشه وتقول لها تعالي تعالي ها آه، آه، تقول كده لما ادخل الجنه ان شاء الله واقعد مع السيده عائشه واقول لها رضي الله عنك احكي لي لما كنت بتسابقي النبي ها ها كنت بتجري كنت بتجري ازاي آه، يا يا ترى كنت لابسه بنطلون ها ها آه. في وقت للتفكير ده ان احنا نفكر بالطريقه دي ان احنا ندخل الجنه الكلام ده يزيد الايمان الكلام ده ينزل سكينة ما في القلب مش علماءنا قالوا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة آه. خلينا في موضوعنا احنا بندرس سيرة النبي ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد فهم شخصية النبي النبوية كتير هم المعجبين المغرمين بالنبي فلان وفلان من الغرب آه، نقول- انا مش عايز اقول اسماء يعني من العلماء الغربيين والمفكرين الغربيين برنارد شو ارمسترونج آه أليكس كارل إيه، إلى غي- أسماء كثيرة جدا لما نذكر أسماء يعني بالآلاف حقيقي ومستعدين نجيب الأسماء بأقوالها بالمراجع تحديدا منبهرين بشخصية النبي لكن أكثر هؤلاء المنبهرين منبهرين بشخصية بشرية يعني أنا عايز لما أتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ما, ما أتكلمش عن محمد ابن عبد الله الإنسان لا الرسول لأن الإعجاز مش منه ده في رسالته محمد رسول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مش عايزين نفصل دول عن بعض لا ده احنا رسول الله احنا بنتكلم عن رسول الله عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم انتوا فاهميني طب أأكد تاني ان معجزة النبي مش في عقله ده في الوحي هو صحيح كان عقله مزكى وقلبه مزكى ولسانه مزكى وعيناه فعلا كله على بعضه قمة للرسالة لذلك احنا بندرس السيرة عشان نعرف الرسول الناس اللي بيقولوا العظماء مئة أعظمهم محمد بيقيسوا بقى محمد صلى الله عليه وسلم على الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني ومخترع مش عارف ايه, إيه كل دول ملهمش علاقة بالنبي النبي نبي يوحى إليه فمش بيه ده هو بالله وصلت عايزين نفهم القضية دي وما ننخدعش بمن يمدحون النبي من الغربيين وغيرهم لأنهم إنما يمدحون عبقرية محمد والقضية ليست في محمد وإنما في رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لذلك عبقريته العسكرية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه عبقريته السياسية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه يعني ما هياش تصرفاته البشرية وإنما النبوية أرجو أن يكون هذا واضحا جيدا من البداية لم يكن محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا بقى هنتكلم عن سيدنا النبي وعايزك لازم تكتر الصلاة على النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه ولكنه يوحى إليه فالتوفيق في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى هو ده النبي مش قضية انه انسان عمل وسوى وراح وبنى امة في 23 سنة واكتسح دينه العالم مش بيه وانما بالله بالوحي الدين دينه ومحمد عبده قالها صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا عبده ولن يضيعني أنا عبده ولن يضيعني في صلح الحديبية وقالها أبو بكر لعمر الزم غرزه فإنه يوحى إليه هي ده الفهم لشخصية النبي عايزين نفهم شخصيته صلى الله عليه وسلم أنه عبد يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا جماعة قضية يوحى إليه دي إن شاء الله في سياق كلامنا بقى لما نتكلم عن السيرة ولما نتكلم عن نزول الوحي دي, دي نزول الوحي أو وجود وحي دي قضية يعني آه، ينبغي أن تفقهها عقولنا السيدة أم أيمن رضي الله عنها حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما آه، زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها فبكت فهيجتهما على البكاء فبكيا ثم قال لها ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله قالت نعم ولكني أبكي على انقطاع الوحي انتوا فاهمين يعني ايه وحي يعني اتصال الارض بالسماء ان حادثه صغيره زي واحده جايه تشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول له آه، زوجي ظاهر مني والولاد ان اخذتهم جاعوا وان تركتهم ضاعوا ينزل الوحي ربنا سبحانه وتعالى ينزل كلامه ليحل هذه المشكله الصغيره في بيت مسلم لا يذكر في الارض هو دي قضية الوحي هي دي ق... لما يقول واحد من الغربيين أ... أ... يعني آه، لو برنارد شو يعني لو كان محمد حيا لا قضى على مسألة الخمر في مقدار ما يشرب فنجانا من القهوة يقول كتبوا 60 مليون ورقة وقعدوا ست سنين وصرفوا مش عارف كام مليارات الدولارات عشان يحرموا الخمر في سنة من السنين أيام ما كان وجوده ومع ذلك في الآخر أباحوها فكان بيقول كده لو محمد موجود كان حرمها في في خمس دقايق هي القضية مش قضية محمد دي الرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك احنا هنتكلم بقى عن السيرة عشان نفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم النبوية الرسالية فاهم ازاي اتنين هنذكر السيرة ليجد الإنسان بين يديه صورة المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة آه النهارده بنفتقد فعلا المثل والقدوة وبعدين ظروف حياتنا النهاردة لو ان الولد تعلق بأبيه في وسط أمواج الفتن و... و... والأخ... وال... والأخلاقيات المنتشرة والظروف والضغوط قد يسقط الأب في لحظات فلذلك انا كنت بقول من من اساليب التربيه للاطفال تعشق المثل الاعلى ان يبقى للانسان مثل اعلى بس مثله الاعلى مين لابد من ربط اولادنا بسيدنا النبي لابد من ربط قلوبنا بسيدنا النبي انا بقول ان مطلوب ان يذكر النبي كتير في بيوتنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما نقول له يا ابني وانت قاعد على الاكل قرب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا ابني لما تدخل حمام ادخل برجلك الشمال عشان النبي قال يا ابني لما تخرج من الحمام قول كده عشان النبي قال يا ابني ابقى اتوضى قبل ما تنام عشان النبي قال يا ابني النبي عمل يا ابني النبي سوى يا ابني النبي آه وه... ان الولد لما مش الولد بقى كلنا نرتبط بسيدنا النبي احنا حياتنا آه، مليانه مليانه بالهموم والمشاكل مليانه بالمواقف اللي تخليني اقول طب اعمل ايه طب وبعدين لما افهم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لما نعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان كل المواقف اللي بتتعرض ليها مرت بالنبي عايز اعيش مع سيدنا النبي بقى ازاي يتصرف لما زوجته آه، غلطت في حضور ضيوف عنده في البيت عمل ايه عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد اتهمه عمل ايه عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد ضربه عمل ايه حد شتمه عمل ايه لما عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما آه، آه، يعني آه، ما كانش يلاقي ياكل جاع عمل ايه كانش في بيته فلوس وجاله ضيف مفيش في بيته اكل عمل ايه آه، عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمل ايه لما مرض عمل ايه لم... هت- هتشوفوا قضية آه، آه، انه لما مرض وقال لا تلدوني آه، آه، موضوع يعني عايز اقول ايه لما نعيش مع سيدنا النبي بقى، هنلاقي في كل مواقف حياته لما مرض لما احب لما كره لما عاد لما والى لما حارب لما افت... آه، آه، جاع لما آه، تعب لما آه، وهكذا في كل الاطوار ابقى شايف النبي قدامي كده طول الوقت آه، وانا ماشي وراه قدوة مثل اعلى ايضا آه، هنعيش في السيرة فهم للمعاني الإيمانية تذوق هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب السيدة عائشة وليلتها وينام ويتركها ويقوم ولما يصلي يسجد ويطول لحد ما تظن السيدة عائشة انه قبض مش هو ده حديث السيدة عائشة لما سئلت عن أعجب ما رأته من رسول الله قالت كان كل امره عجب كان في ليله هي ليلتي نام في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام فقلت الى اين يا رسول الله فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي ذريني سيبيني اتركيني خليني ابعدي عني ذريني اتعبد لربي قام فصف قدميه وزي ما قلنا كده سجد لحد السيدة عائشة ما ظنت انه مات حركت ابهامه تحرك وهي بتحرك ابهامه سمعته بيقول ايه اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك هنعيش بقى تذوق المعاني الإيمانية العالية أوي أوي أوي في عدم رؤية النفس لن يدخل احدكم الجنه عمله ولا انت قال ولا انا في الازراء على النفس حين يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم عشان يقول لهم مش تواضع دي حقيقه وانا رسول الله هي دي الحالات الايمانيه اللي محتاجين نشوفها مجسمة مجسمة عايزين نشوف لما أنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم كان آه، فرحة قلبه واهتزازة ونشوة مدح ربنا ليه كانت قد ايه عملت فيه ايه وهو داخل مكة في فتح مكة وهم قاعدين قدامه في المسجد الحرام كان ايه تصرفه المعنى الايماني هنلاقي المعاني الايمانية مجسدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم آه ايضا هنتعلم من سيدنا النبي هنتعلم من سيدنا النبي ازاي نتعامل مع البشر ازاي نعلم الناس ازاي ندعو الناس في قصة ابو الوليد حين اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى جعلناك اغنانا وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان الذي يأتيك رأي ترتئيه طلبنا لك الطب وعالجناك قال أنتهيت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع إذا ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت من أول سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقام أبو الوليد التعامل مع ده والتعامل في المدينة مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين اللي قال له ابعد عنا نتن حمارك اللي قال له إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل اللي قال إنما مثلنا ومثل هؤلاء مثل قول القائل سم كلبك يأكلك اللي خاض في أمر السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي كان موقف النبي إيه وتعامله إيه هنتعلم نتعلم إزاي نتعامل مع البشر وإزاي نرد على البشر وإزاي نعلم البشر وإزاي نتعامل مع زوجتنا زوجاتنا ونتعامل مع أولادنا ونتعامل مع آبائنا وأمهاتنا هتعيش رقة قلب النبي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي آه هنشوف حياة سيدنا النبي حياة شاملة كاملة تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والإنسانية مش سيدنا النبي مش فرد عادي ده نموذج فجرى عليه كل شيء فلذلك لابد من إجل يعني أنا بقول إن كل اللي تعرفه الأمة النهاردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قشور خفيفة لا تغني ولا تسمن دايما أخطب جمعة في شهر ربيع بعد المولد وأقول وخرجت الأمة من المولد بلا حمص طلعت ايه الأمة من المولد طلعت بإيه محدش عرف النبي صح عشان فعلا كده أنا بستعين بالله وأسأل الله أستمد منه العون والإلهام والتوفيق والتسديد والتفهيم أن نجلي حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأهداف كذلك كي نحب رسول الله اللي بيحب حد لازم يعرفه ويستحيل الحب بدون معرفه عشان كده بقول ان الامه النهارده ما تعرفش النبي صح فعلا انا اشهد ان الامه أرجو أنها إن شاء الله كل المسلمين بيحبوا النبي حب جم حب جم فعلا حقيقة دي حقيقة يعني أنا مجربها في الدعوة إن أي حد مهما كان بعده وفسقه وفجوره مجرد ما تجيب له سيرة النبي ي- يلين ويرق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو كده النبي صلى الله عليه وسلم آسر للقلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن عايزين نعيش حقيقة السيرة آه، عشان نحبه أنا أنا أحيانا وأنا بقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، ألاقي آه، دقات قلبي كده تزيد بنهج وأنا و- و- وأنا بجري معاه و- و- وأنا و- وأنا وأنا شايف سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، تعرفوا يعني آه، من المواقف إشارة بس وهو بيقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت تلك الهوام يتساقطن فيها وهو يدفعهن فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها عارف آخذ بحجازكم الحجز اللي هو موضع الوسط هنا كأن الرسول مسكك من وسطك تخيل معايا الموقف ده مسكك من وسطك كده وانت تقول له سيبني انا عايز ادخل جهنم مالكش دعوه بيا ابعد عني والرسول مسكك من وسطك معنبط فيك مسكك كده اهو عشان ما تفلتش وانت عمال تفلت وتجري وتدخل فانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيه ده كلام ربنا لسيدنا النبي قال له لعلك باخع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا قال له أنت هتقتل نفسك ربنا بيقول لسيدنا النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات سبحان الله العظيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي يديه صل عليه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله يا محمد ما يبكيك فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سأل قال له أنا شفت سيدنا إبراهيم أنا شفت إبراهيم عليه السلام أبي إبراهيم عليه السلام بيتبرى من اللي بيعصيه وسيدنا عيسى بيسلم اللي يخالفه لكن أنا خايف على أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك الله بالله عليك مش تحبه مش عايز أزود الأمثلة لكن عايز اقول في زمن اللخبطه والشبهات المثاره والايذاءات الكثيره تاتي دراسه السيره لان السيره نفسها معجزه ايه من ايات النبوه هذه السيره العظيمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مواقف لما نتأمل مواقفه في الغزوات لما نتامل مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوفود مثلا معجزه معجزه حقيقيه تشهد انه رسول الله حقا آه كمان دراستنا للسيره متعه متعه روحيه متعه عقليه متعه قلبيه الناس اللي قاعدين يتفرجوا على مسلسلات هواة الفرجة على الأفلام التفاهات اللي بقى الكبار بيتفرجوا على الكرتون أفلام كرتون للأسف الشديد بتاع الأطفال نقول لهم تعالوا بقى للقصص الحق تعالوا شوفوا النبي متعة متعة دراسة سيرة النبي دي متعة لوحدها معايشة أيضا دراسة سيرة النبي معايشة لذلك الزمن الجميل فعلا هتلاقي عينيك بتنهمر لما تشوف بقى البيئة المجتمع المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة آه في الغزوة أو في السرية أو في السفر لما تعيش الزمن الجميل لما كانت القلوب نظيفة والنفوس صافية والنيات صادقة وال- والهموم واحدة ونكران الذات سبحان الله العظيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه دايما يأسرني موقف توبة الله على كعب بن مالك ويقول دخلت المسجد وأقبل الناس يهنئونني يقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت على رسول الله فوجدت وجهه كأنه ورقة مصحف يبرق من السرور وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك شفت العيشة دي إن كله قبله مبروك ربنا تاب عليك ألف بركة ربنا تاب عليك آه، آه، ربنا يسعدك ربنا تاب عليك الكل بيحضنه ويبوسه فرحانين إن ربنا تاب على واحد فين المجتمع ده إنك تعيش بقى الزمن الجميل زمن الصحابة اللي تعيش مع الناس الجمال جمال الأخلاق وجمال الطباع وجمال الأفعال من الحلقة الجاية إن شاء الله نعيش مع سيدنا النبي في السيرة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله